السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن كتاب عملي كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنزله عشان يغير حياتنا وتغيير حياة الإنسان مش بمجرد الشعارات أو الكلام اللي ممكن يكون نسميه كلام نظري يعني مجرد آه، قواعد ويا تمشي عليها يا ما تمشيش لا القرآن استعمل أكتر من طريقة عشان نقدر إن احنا نتغير بيه من أهم الطرق اللي استعملها القرآن الترغيب الترهيب ال- ضرب الأمثال ومن أهم الحاجات اللي في ضرب الأمثال النماذج العملية القرآن يمتلئ بالنماذج العملية بل من أهم مقاصد القرآن صناعة النموذج ده عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى آه، أراد إن هو من عباده طريق معين يعم- يمشوا فيه أو يسيروا عليه في حياتهم ضرب لهم نماذج المؤمنين في سورة كاملة اسمها سورة المؤمنون أو في آخر سورة الفرقان لما قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نموذج لصفات معينة عباد الرحمن المؤمنين آه، أهل الجنة أهل الفردوس دايما تلاقي فيه نموذج النموذج ده له ملامح ملامح للشخصية المرادة وملامح للشخصية المنبوذة أو المذمومة أو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا منها كل شخصية من دول ليهم ملامح من أكتر الحاجات اللي بتوضح الملامح دي إن الشخصية دي تبقى شخصية حقيقية ان الشخصيه دي تكون شخصيه عاشت وتعيش معاها وانت بتقرا القران او انت بتتدبره او انت بتسمع القران اي علاقه ليك بالقران لازم هتلاقي طول ما انت بتقرا في اغلب سور القران او في جزء كبير جدا منها شخصيات حقيقيه اتكلمنا كتير ودايما بنقول ان قضيه الشخصيات دي ما هياش قصص آه، تروى بس كده عشان نمصمص الشفاه ونقول يا سلام ده قصص جميله ابدا انما هي نماذج نماذج لها ملامح الملامح دي اما ينفع الاقتداء بيها واما ينبغي البعد عن طريقها دايما هتلاقي ده موجود في القران بشكل مكثف جدا بشكل واضح جدا عشان تقدر تت- تصنع لنفسك نماذج تقيس حياتك عليها يا ترى انا قريب من النموذج ده يا ترى النموذج ده بينطبق على واقعي بينطبق على حياتي وزي ما قلنا من احسن الحاجات اللي تخلي الصوره دي توصل بشكل واضح وبشكل جلي انها تكون نماذج حقيقيه نماذج عاشت مش كلام نظري مش كلام بيتقال ما تبقوش كذا او ابقوا كذا ده بيتقال بس من خلال طرح وناس وشخصيات ومواقف حصلت فعلا حصلت وبتحصل لان الشخصيات بتتشابه الشخصيات صحيح مفيش شخصيه بتنطبق آه، انطباق كلي زي الاخرى لكن في تشابهات وفي سمات عامه وزي ما بقول لحضراتكم الموضوع ده بينقسم لقسمين رئيسيين قسم الشخصيات النماذجيه او النماذجيات اللي ملامحها عباره عن قدوه انت مطلوب منك ان انت تشوف انا وصلت للمراحل دي ولا لا طب انا على طريق الوصول حتى لو ما وصلتش يعني اعلى نماذج في النماذج دي نماذج الانبياء مثلا وصعب جدا ان واحد يقول لك انا زي الانبياء لكن هي ترى انا على الطريق ده ولا لا حاولت طب ايه نسبه النجاح طب ايه يعني نقدر نقول نموذج الاجابه دايما اي مصحح في اي امتحان بيبقى عنده نموذج اجابه دي الاجابه النموذجيه فمثلا هتلاقي الانبياء اصحاب الاجابه النموذجيه وبعدين ما يكتفيش القران بذكر الانبياء بس في نماذج القدوه او النماذج الحسنه لا تلاقي في نماذج من غير الانبياء بس نماذج حسنه برضه ناس مش انبياء مش مرسلين ما اوتوش وحي من السماء لكنهم مع ذلك برضه نماذج صحيح كان عندهم ممكن تقصير في مرة صحيح كان عندهم مش معصومين طبعا مفيش معصوم إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لكن كانوا برضو نماذج فأنت لما بتيجي تشوف الإجابة النموذجية وبتيجي تقارن نفسك مثلا بواحد زي مؤمن آل فرعون زي حبيب النجار مؤمن آل ياسين سورة ياسين اللي جاء من أقصى المدينة لما تقارن نفسك أو تقارن نفسك بواحدة زي السيدة مريم واحنا عارفين ان السيده مريم صديقه لكن مش نبيه الانبياء من الرجال لكن نموذج نموذج ام موسى نموذج امراه فرعون نماذج وزي ما بقول لحضراتكم كل نموذج من دول له ملامح الملامح دي بنحاول نقف معاها هو ده اللي احنا بنحاول نعمله في البرنامج ده عشان كده البرنامج اسمه ملامح ملامح الشخصيات دي مش هنحكي حدوته او مش هنحكي قصه ممكن طبعا نسرد بعض المواقف او بعض الحاجات لكن عشان برضه نطلع بملامح وفي المقابل برضه في ملامح تانية لشخصيات أخرى على النقيض شخصيات مذمومة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها برضه لأن بضدها تتميز الأشياء لازم تبقى عارف الكويس وعارف الوحش ويغلب برضه على الشخصيات اللي ذكرت في سياق الذم أو في سياق إن هم يعني المراد إن أنت تتقي طريقهم وحتى في مفتتح الكتاب في أول سورة في القرآن في أول سورة بين دفتي المصحف اهدنا الصراط المستقيم هتلاقي الطريقين موجودين صراط الذين أنعمت عليهم اللي ربنا أنعم عليهم وربنا يشرحها في آية تانية ويقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ها وفي الآية الثانية أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا كل دول ربنا بيقول ده الطريق اللي النموذج الحسن اللي احنا عايزين نبقى ايه اللي بنطلب من ربنا في أول سورة في أول دعاء بين دفتين المصحف اهدنا الصراط المستقيم صراط دول يا رب الذين أنعمت عليهم وفي المقابل صراط تاني بتتقيه تتعوذ منه تبتعد عنه اللي هو صراط ايه ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام شرح مين هم المغضوب عليهم ومين هم الضالين لكن الفكرة ابتداء خلي بالك في طريقين طريق الذين أنعم الله عليهم وطريق المغضوب عليهم والضالين الطريقين دول القرآن يمتلئ بتفاصيل عنهم يمتلئ بنماذج منهم بأمثلة من كل طريق من الطريقين دول أمثلة عملية طريق المغضوب عليهم طريق الضالين طريق المذموم اللي انت بتحاول تبتعد عنه هتلاقي شخصيات برضه نماذجيه قصدي ايه بكلمه شخصيات نماذجيه تعال نشوف مثلا مثال وطبعا هيبقى له حلقه او حلقتين منفصل بس مثال زي قارون هل قارون مجرد شخص في القران يعني بندي هو القران كتاب تاريخ يعني هل القران كتاب عشان نأرخ احداث او سير طبعا لا القران مش مجرد كتاب تاريخ بناخد منه تاريخ بناخد منه تاريخ بناخد منه سير بناخد منه معلومات بناخد منه اخبار طبعا بس الاخبار دي لها هدف شخصيه زي شخصيه قارون مثلا شخصيه الغني المستكبر نموذج الغني المستكبر هتلاقي في ملامح شخصيته لما نيجي نشرحها لما نيجي نتكلم عنها هتلاقي تفاصيل دقيقه جدا عن طريقه الغني المستكبر ده وازاي ان النعمه وازاي ان الغنى وازاي ان القدره او العلم ممكن تورث كارثه ممكن تؤدي إلى حالة في منتهى القسوة فخسفنا به وبداره الأرض حصل إزاي؟ حصل بطريق حصل بملامح وصل ليها من خلال هذه الملامح خسف به نموذج مثلا آخر زي نموذج بني إسرائيل وده ممكن يبقى له ثلاث أربع حلقات إزاي إن إحنا نشوف نموذج مثالي للتمرد للعصيان للرفض رفض أي حاجة لها علاقة بدين ربنا بأوامر ربنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى قالوا سمعنا وعصينا نموذج شخصية نماذجية تقدر تقول ان انت بتبص كده على بني اسرائيل ايه ده ازاي كمية التمرد دي النموذج ده لما يتحط قدامك بشكل مفصل وملامحه واضحة تبدأ بقى تقدر يا ترى انا فين من النموذج ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لتتبعن سنن من كان قبلكم في ناس بتمشي على هذا الطريق تماما بتسير عليه بحذافيره حذو القذرة بالظبط بنفس اللي كانوا بيعملوه طب انا هعرف منين اقدر اقيم نفسي اقدر اقيم انا علاقتي ايه ببني اسرائيل بقارون بفرعون بهامان باي حد من الشخصيات القرانيه الا من خلال ان انا اشوف الملامح لو في صوره الصوره دي يعني عليها ضباب او عليها نغمشه او عليها شيء من عدم الوضوح حتى ساعات انت مثلا بموبايلك او بالكاميرا بتاعتك بتاخد صوره تلاقيها ما ظبطتش ما فيش حاجه باينه بعكس ما تكون كاميرا مثلا HD او 5 D او 3 D الحاجات اللي بتبقى الجديده دي بتلاقي ممكن لو جبت zoom ووضحت هتلاقي الملامح هتقدر تشوف التفاصيل الدقيقه في كل شيء انت بتتفرج عليه في الصوره هو ده اللي احنا عايزين نوصل له من خلال ملامح ان احنا نلقي الضوء ونقرب الصورة قوي من ملامح الشخصيات القرآنية الشخصيات القرآنية فيها ثراء غير عادي سواء زي ما قلنا الشخصيات الحسنه النماذج الطيبه نموذج السيده مريم نموذج الشخصيه الداوديه على فكره احنا مش هنتكلم بشكل مفصل قوي عن الانبياء لان الانبياء يعني اكتر ناس ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم في القران ويعني بفضل الله العلماء والدعاة كثيرا ما تحدثوا عنهم لكن لما حتى هننتقي او هنتكلم عن نبي بعينه هنحاول نجيب شخصيه نماذجيه نموذج مثلا زي سيدنا داوود نموذج التوازن بين الدين والدنيا والعباده والعمل والكسب باليد نموذج شخصيه نماذجيه نلقي الضوء ونوضح الملامح ونشوف يا ترى انا فين من هذا الكلام من خلال هذا الامر هتبدا تشوف القران بنظره تانية نظره عمليه نظره ربنا سبحانه وتعالى بيديك من خلالها نموذج انت فين من هذا النموذج هل انت اقتربت من نموذج السوء من مثل السوء زي ما ربنا قال بعد نموذج من هذه النماذج نموذج بلعم بن باعوراء النموذج المنتكس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا القوم المكذبين الكافرين فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا شوف الكلمة دي جت بعد إيه؟ بعد نموذج نموذج هنتكلم عنه برضه نموذج مفصل لواحد كان قريب كان عارف عارف الحق بس بعد عنه كل الحاجات دي كل النماذج دي هنحاول ان احنا نتعرض لملامحها لتفاصيلها نلقي الضوء نوضح الصوره نعمل زوم على التفاصيل الدقيقه عشان نشوف يا ترى ملامحنا تشبه مين تقترب من مين ان شاء الله في الحلقات الجايه هنبدا على طول مباشره دي كانت حلقه مقدمه نحاول نبين بيها يعني ايه ملامح وبعد كده هنقف كل مرة سواء مع مثل السوء أو مع مثل الخير مع النماذج الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا فهما القرآن جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته